فطر السماء ما هم بأمة خير
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حقيقة الشيعة ولا زال حديثنا موصولا مع ذكر تلك العقائد التي انفصل بها التي انفصل فيها وبها الشيعة عن جماعة المسلمين وخالفوهم أشد المخالفة حتى صاروا أصحاب دين آخر يخالف في مجمله وتفاصيله دين الإسلام وكنا قد وقفنا عند عقيدة التقية وهي النفاق بعينه يعني وطبعا صحيح عندنا نحن أهل السنة والجماعة شيء من التقية لكن التقية عندنا رخصة رخصة إلا أن تتقوا منهم تقاه وهذه التقية كما نقول هي رخصة عند أهل السنة والجماعة يلجأ إليها المضطر لكن عند الشيعة التقية ليست رخصة التقية فرض بل ليست فرضا هي أكبر من هذا هي ركن بل, ليست بل هي أكبر من هذا هي تسعة عشار هذا الدين تسعة عشار دينهم التقية ومن لا, ومن لا تقية له لا دين له ومن لم يتقي فهو كافر يعني يجب عليهم ذلك وطبعا هذه مخالفة ضخمة جدا ومش بس التقية بس كمان عندهم ده عندهم التقية ومع التقية كمان الكتمان كتمان سرهم سر آل محمد كما يقولون وعدم إظهار الناس على هذه العقائد التي عندهم وهم يقولون إن حديثنا صعب مستصعب مستبشع يعني حاجات ما تتفهمش ولا حد يرضى يفهمها ولا حد يحب يبص فيها كمان ولذلك كانوا يأمرون بإخفائها عن الجماهير وعن الناس ومع ذلك فقد خالف الأئمة أنفسهم وجميع منسوب هذا المذهب الباطل قد خالفوا جميعا هذه الأوامر المعصومة من الأئمة المعصومين بستر هذا المذهب عن الناس وأشاعوه ونشروه ويسعون الآن في نشره بكل ما, بكل ما أوتوا من قوة وترصد تلك الدول المبنية على هذه الفرقة على هذا الاعتقاد الضال كل إمكانياتها وميزانياتها الضخمة وما تأخذه من أموال الناس سحتا باسم الخمس ترصد كل هذا لنشر هذا السر الذي أمرهم أئمتهم أن يخفوه عن الناس ولا يزيعوه طبعا يعني دعك من هذا الغلو وهذا الإشكال الضخم الذي يقع بسبب هذه العقيدة عند كثير من معتنقيها لكن الإشكال الأكبر في الآثار المترتبة على هذه العقيدة وإحنا كنا ذكرنا في اللقاء الماضي أثر من أثار هذه العقيدة في الواقع العملي بين المسلمين وبين هؤلاء المجرمين فأول الآثار السلبية جدا لهذه العقيدة الباطلة عقيدة التقية بمعناها الشيعي اللي هو الكتمان الفرض ده اللازم اللي هو لا يسمح لأحد أن هو يصرح بما عنده أو يتكلم بحقيقة أمره أمام مخالفه بل يغرر به ويضحك عليه وينافقه لغاية آخر الطريق حتى ينكشف له الحق وحده ولهذا الذي يبرر وقوع كثير ممن قد يعني يحسبون على أهل العلم تحت تأثير الأباطيل وتصديق الكذابين من أئمة هذه الفرقة المجرمة فيما يسمونه بمؤتمرات التقريب بين السنة والشيعة معروف أن اللي أسس دار التقريب في مصر شيعي محمد القمي ده رجل من الروافض أساسا هو الذي أسس هذه الدار في مصر وكتب تنفق عليها إيران ولو حق لهم ذلك ان هم يعملوا كده لان هم قصدهم بالتقريب مش التقريب الحقيقي لا ده قصدهم تقريب السنة للشيعة قصده المتكلمين باسم التقريب ودايما بيكون في الغالب المبادرة مبادرة شيعية لأن هو مش عايز يقرب ده عايزك أنت تقرب له وإلا فالسنة جابوا آخرهم خلاص هيروح أكتر من كده فين السنة لا بيشتموا حد من آل البيت رضي الله عنهم جميعا ولا بيعتقدوا في أحد منهم نقيصة ولا يقولون بتحريف قرآن ولا بسب أصحاب ولا بتكفير السلف الأول ولا ببداء ولا برجعة ولا بعصمة ولا ديولو الناس بيقولوا بأصل ما في كتاب الله عز وجل وبأصل ما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع السلف ده موقف السنة الشيعة جابوا لنا كام عقيدة كلها أباطيل خالفوا بها الكتاب والسنة وإجماع الأمة بل إجماع الأمة عندهم مخالفته هي الحق زي ما قلنا كده في الإجماع إن هو الإجماع هم ما عندهمش حاجة اسمها, اسمها إجماع أصلا الإجماع عندهم إذا حجة إذا كان فيه قول أحد الأئمة لكن لو الأمة كلها قالت كلام وإمام خالفه يبقى الحجة في قول الإمام ويضرب عرض الحائط بالإجماع اللي بتقول عليه دوت وإجماع السنة بالذات ده دليل على بطلان القول يعني شوف السنة بتقول إيه يبقى ده الباطل وخالفهم فورا يعني مخالفة الإجماع عندهم دين ده الأصل اعتقاد أصل الأصل عندهم من أصول الاعتقاد وأصول العمل إن مخالفة إجماع العامة ونصوصهم بهذا الكلام طافحة تملأ الكتب يعني لا لا لا يعمى عنها إلا أعمى القلب والبصر والبصيرة زي العميان بتاعتنا بيتكلموا مع في هذه في هذه المناطق ويقول لك ان الشيعة اخواتنا ومفيش مشاكل بيننا وبينهم ومفيش بيننا وبينهم اي فروق اصلا والدنيا بسيطة خالص والايه ويقعدوا يقولوا كلام اللي هم اصلا لا يعرفون اوله ولا اخره فدار التقريب دي انشئت وتنشئ وكل دور التقريب اللي بت... وكل مذاق وكل مؤتمرات التقريب بتحصل في الدنيا كلها بتنفق عليها ايران لان المقصود منها مش تقريب السنه والشيعه زعموا والا فما احنا خلاص احنا قربنا خالص اهو انتوا بقى قربوا قربوا بطلوا بقى تشتموا ابو بكر وعمر وتكفروا الصحابه جميعا وبطلوا تسبوا السيده عائشه وبطلوا بقى القول بتحريف القران هذه الكفريات بطلوها عشان يبقى في تقريب تقريب ايه بعد كده واخدين بالكم دائما ده بيحدث طبعا هذه الدار غررت بالشيخ محمود شلتوت سامحه الله شيخ الجامع الازهر واستصدروا منه الفتوى المشؤومه أشأم فتوى كتبها هذا الرجل الشيخ محمود شلتوت اللي هي فتوى جواز التعبد بالمذهب الجعفري وطبعا علماء الأزهر يومئذ خالفوه الشيخ حسنين مخلوف ومفتي الديار والمشايخ ساعتها الكبار كانوا على ضد الشيخ شلتوت وأنكروا عليه هذا الباطل لكن هذه الفتوى أخذها بتعود ده دار التقريب المدني وإخوانه وطاروا بها كل مطار وقالوا الأزهر ومش الأزهر في حين أن علماء الأزهر ردوا على هذا الباطل وكتبوا هذا الكلام في محاضر معروفة يجهلها من, من يريد أن يجهل الواقع ويتمسك في آخر الأمر بفتوى مغلوطة من رجل غير متخصص وما كانش عنده علم بالقضية أصلا الشيخ شلتوت رحمه الله ما كانش مطلع على أباطيل القوم كان مصدق اللي بيقولوا له في دار التقريب إن إحنا والسنة والبتاع لكن كل من دخل هذه الدار من العلماء الأزاهرة الكبار ثم اطلع على حقائق القوم انقلب عليهم ورد عليهم وفضحهم وكان هناك بيانات كثيرة لعلماء الأزهر يومئذ في التنفير من هذه الدار المشؤومة ومن الفتوى المغلوطة التي وقع فيها الشيخ محمود شلتوت لجهله بمذهب الروافض أصلا رغم ما كانش عنده خلفية أساسا إنما بيسمع منهم طب ما هو هيقول لك احنا بنشتم أبو بكر عمر مش هيحصل خالص وكان أنصح منه الشيخ زاهد الكوثري على خلاف المشرب كمان يعني معنا ومع ومع الشيخ شلتوت فمحمد زاهد الكوثري كان على علم بعقائد القوم وفي أول مؤتمر تقريب ذكروا ان هو قال للقوم يعني احنا ما فيش عندنا مشكلة ممكن نتقارب لكن بس يعني دعوكم من شتم أبي بكر وعمر يعني دعوا لنا أبو بكر وعمر لا تكفروا أبو بكر ولا عمر وخذوا معاوية طبعا احنا لا نرضى بهذا لا بأخذ معاوية ولا بغيره فرباط نعل معاوية بهؤلاء الروافض جميعا أولهم وآخرهم إنسهم وجنهم خلاص فلكن الراجل بيتنزل بيحاول معاهم يعني بيقول نشوف آخرتهم إيه المجرمين دول قال لهم بصوا احنا فاهمين بعض ده راجل كان عارف قاري كويس وكان مطلعا طلاعا شديدا وكان عنده خلفية عن هذه المذاهب يعني فقال لهم احنا فاهمين بعض كويس وعارفين القصة وان كنتوا لا يتم ايمانكم الا بهذا فانتوا سيبونا ابو بكر وعمر ونديكم معاوية مبدئيا يعني نتفاهم فيه بعدين وكده يبقى احنا قسمنا العرب عربين ونبقى احنا كده تقربنا خطوة فقالوا له لا والله ما عاد ما كانش يتعز انه لا يصح ايمان شيعي حتى يبدا فيكفر ابو بكر وعمر ده الف بيت تشيع فاهم انت بقى فاهم كده قوي وطلعت ناصح ومش زي الجماعه المغفلين بتاعوت الناحيه الثانيه دول اللي بيصدقوا اي حاجه ويقولوا اي حاجه فاهم انت ناصح كده قوي وقاري طب احنا نقول لك بقى من الاخر برضه الكلام ده ما ينفعش انت ما تجيش تاني بقى ما تجيش تاني خالص هنا انك فاهم القصه ها نذهب إلى فاصل ثم نعود
اوسكار تي في شو دائما لها السبق المنتج الاول للدكتور اسامه حجازي من الطبيعه استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر اليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر مون فيس الكريم الاول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشره ويعالج كل طبقه على حده ليعطي نتائج مبهره وسريعه البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد لإزالة الهالات السوداء تحت العين إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة ومفيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر إزالة الآثار ناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم Moon Face فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة وجه القمر انا الحقيقه عايز اشكرك على الكريم بتاع وجه القمر جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقه استعمله وجاب نتيجه كويسه جدا معاه انا جبت عبوه تانية ليا انا شخصيا برضو علشان يعني انا راجل كبير شويه في السن فقلت ايه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك وجه القمر عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه حللي كل كل مشاكل البشره الهالات السوداء راحت خالص كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا رب الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد الله يبارك في عمرك الحمد لله وزال الشوائب انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستخدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال اتصل لنصلك أينما كنت تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 4 37 أو تليفون رقم 011 5 2 156 وجه القمر أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على زيت كنوز الله.
انا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك المزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك مع كنوز شعرك دايما أجمل دايما أجمل
قل لي لماذا لا الصلوات كل إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي
موعد صلاة العشاء
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل ولا زال حديثنا موصولا مع التقية وكيف استغلها الروافض شر استغلال للإيقاع بأهل السنة لا سيما كبراؤهم ففي سنة 47 قامت دار التخريب بين المذاهب أسسها محمد القمي وطبعا يعني كما هي العادة لابد ينسجون حكايات وخيالات وقصص في أجواء كلها أجواء مفبركة لتلك الحقبة وطبعا يستغلون ان الناس ما عندهاش تصور وما عندهاش دراية بهذا الواقع الذي كان موجودا يومئذ فلا يستطيعون التأكد يعني هم كانوا يقولون ان الشيخ سليم البشري رحمه الله تعالى شيخ الجامع الأزهر كان من أشد الناس سعيا في هذا الأمر وكان يرت بينه وبين شرف عبد الحسين شرف الدين أحد المراجع الشيعية المعروفة عندهم مراسلات كثيرة أخرجها فيما بعد عبد الحسين في كتاب سماه المراجعات ويكاد يكون الشيخ البشري قد تشيع في هذا الكتاب على على ما يحكيه هذا الكتاب المكذوب المفبرك كله اللي يراه يجد في خلاص في يعني في خاتم الأمر أن الشيخ البشري كأنه بالضبط الشيخ عبد المجيد سليم عفوا عبد المجيد سليم أنه في آخر الأمر كأنه قد تشيع أو أوشك أن يتشيع وأن هو مع سنه يومئذ وهو ابن 60 عاما يسلم لهذا الفتى ابن الثلاثين عام في كل ما يلقيه عليه من شبهات ومن مغالطات ولا يستطيع الرد بالعكس يسلم له في كل ما يتكلم به وكأنه في آخر الأمر خرج خرج شيعيا تمام ويستغلون هذا الأمر وينشرونه بعد موت الشيخ عبد المجيد سليم عشان ما حدش يعرف يقول ده صح ولا غلط لكن طبعا أهل العلم تصدوا لهذه المغالطات وبيانوا أن هذا كله من جعبة أكذب الكذابين على وجه الأرض الروافض أكذب الخلق على الإطلاق فقد أجمع علماء الأمة أجمعت الأمة على أن أكذب الطوائف على الإطلاق الروافض ولهذا لا يعتمد منهم على نقل ولا على قول لا يؤخذ منهم لا قول ولا نقل كذبة فالشاهد أن هم بدأوا يجرجروا هؤلاء المشايخ الصالحين اللي ما يعرفوش حاجة عن الموضوع ويأخذوا منهم كلمات يسيرة أو إجازات أو فتاوى ثم يقيمون عليها الدنيا بعد ذلك ويستغلونها أسوأ استغلال للإيقاع بعامة الناس ممن لا يعرفون حقيقة الأمر وهو لهذا أصلا صنعت التقية للتغرير بالبسطاء ومن لا يعرفون ولتمرير الباطل الذي عندهم فكلما وقع شيء يخالف ما عندهم يعني هم, هم الآن مثلا في كتبهم كثير من الأقوال متناقضة بعضها يوافق السنة وبعضها يخالفهم بعض الأقوال عندهم توافق مذهب السنة أو مذاهب السنة وبعضها يخالف هذه المذاهب فيكون الحل هذا الإشكال وهذا الخلاف عندهم عن طريق زعم أن ما وافق السنة إنما قيل تقية فهم في الواقع بهذا يعظمون الشقة في الوقت الذي يسعون فيما زعموا إلى تقريبها في الوقت الذي يزعم أنه عايز يقرب من المذاهب وأنه عايز وعايز وعايز تفاجأ أن الأئمة الكبار منهم أمثال الطوسي اللي هو بيحاول يعمل تهذيب الأحكام والتبرسي والأشكال دي اللي بيحاولوا قال يجمعوا الخلافات ويحاولوا يطلعوا بقول فصل تجدهم عندما يجدون قولين في مسألة قول أو روايتين قول منهما أو رواية منهما توافق ما عند السنة يسارعوا بقول إن هذه الرواية قيل التقية وأن الصواب خلاف السنة فأي تقريب هذا أنت إزاي بتقول إن تعالى نتقارب وتعالى تسامح أنت في شتم أبي بكر وعمر وسب عائشة والقول بتحريف القرآن وتكفير الصحابة تسامح في عدل الكلام ده كله ما تزعلش يعني وأنا حاجة أفلك في كل حاجة بالمرصاد وأخالفك في كل كبير وصغير وأمحو من كتبي كل ما فيه شبهة موافقة للسنة وأجعل الحجة عندي في مخالفتك ومخالفة إجماعك ونصوصك ويقول بعد هذا تقريب تقريب إيه أي تقريب هذا ده تقريب كلامي ده كلام بس أو هو بالفعل تقريب السنة إلى الشيعة لكن الشيعة لا يتحركون من أماكنهم ولا خطوة بالعكس ده برجعوا لورا كمان ده العجيب أنك كلما أراد هؤلاء الضعفاء والمغفلون منا أن هم يتقاربوا معهم كلما يقربوا منهم شوية وتسهلوا شوية في, مص... في قواعدهم وأصولهم قوم الهم دوت اللي احنا رضي هم بيه يعني ما يرضاش بيهم ويرجع لورا خطوة كمان فكلما همهم بالتقريب مغفلوا السنة كلما تراجع الروافض خطوة للخلف عشان يجرجرك معاه أكتر إلى أن يوقعك في مستنقع آسن لا تخرج منه أبدا وده الواقع العملي الواقع العملي اللي في الوقت اللي بيدعوا فيه التقريب بألسنتهم وب- وب- وبرامجهم ومنتدياتهم ومؤتمراتهم المفبركة دي كلها الملعوب بيها يعني ترى واقعه العلمي والعملي أبعد ما يكون عن ذلك إطلاقا تقريب إيه ما هو الواقع بيقول حتى الروايات التي فيها شيء من الثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يردونها فورا للتقية ويعملون الأصل وهو سب الصحابة يعني مثلا م- معروف جدا عند السنة والشيعة وإن أراد أن ينكره بعض الروافض الجهلة أن علي رضي الله عنه زوج أم كلثوم ابنته لعمر بن الخطاب طب إزاي ده يحصل وهم مذهبهم مذهبهم جميعا عليهم من الله ما يستحقون أن عمر هذا كافر وأن عمر ده مرتد وأن عمر منافق على أحسن الأحوال يعني فكيف لعلي وأنه عدو الله ورسوله وأنه الشيطان اللي في الأرض والكلام الإيه اللي بيقولوه من حقدهم لأن عمر هذا مدينة المجوس عمر كسر ملك كسرى على رأسه ولهذا أبناء كسرى هؤلاء المجوس الروافض هؤلاء أصلهم مجوس يبغضون عمر أشد من بغضهم لأي مبغوض على وجه الأرض ما فيش أشد عندهم من عمر كرهوه جدا جدا جدا حتى يحتفلون بيوم مقتله يعت- يعتبرونه يوم عيد يوم عيد عيد مين بقى دوت عيد مسلمين ولا عيد كفار هو في مسلم يحت- يعني يحتفل بمقتل عمر اللي هدم ملك اللي هدم اللي هدم دولة الفرس لا مش ممكن طبعا لكن ده اللي بيحصل فمتفق على ان ده حصل ان عمر اللي هم بيقولوا عليه الكلام الكبير ده كله وبيكرهوه قوي كده دوت وده عدو الاسلام والكلام ده كله زوجه علي ابنته ام كلثوم طب ازاي يحصل الكلام دوت اه فيقول لك لا ده ده كان على سبيل التقيه والمجرم الحر العاملي أحد كبرائهم عليه من الله ما يستحق يعقد في كتابه وسائل الشيعة بابا بعنوان باب جواز مناكحة الناصب اللي هو الذي ينصب العداوة لآل علي بأي وسيلة بقى عند الضرورة والتقية ومما جاء في هذا الباب ال ال ال ال الهزيل هذا ما رواه عن أبي عبد الله جعفر وكذبوا على جعفر هؤلاء الكذبة قال في تزويج أم كلثوم لعمر قال أبو جعفر قال جعفر الصادق إن ذلك فرج غصبناه ألا تتخذ منا غصب عنا ويلك ويلك أيها الكذاب الأشر ده دي سبة في حق آل البيت أكثر منها في حق عمر دي سبة في حق علي رضي الله عنه لما علي مش قادر يحمي عرضه ويغتصب منه فرج أحد بناته وياخد واحد كافر مرتد ماذا بقي في الدنيا ايه بقى فين بقى الشجاعة وفين الفتوة وفين لا سيف إلا ذا الفقار ولا فتى إلا علي أين هذا ده هذا طعن في علي رضي الله عنه حاشاه من أن يكون ضعيفا جبانا مثل هؤلاء الجبناء هذا الخلق حري بهؤلاء المت... بهؤلاء الخونة اللي هم بتوع النفاق باسم التقية ده حارب الأشكال دي آه دي ناس عايشة في الظلام كلامهم كله أسرار دينهم لا ينشر سر اوعى تقول لحد فحري بهم هذا الكلام هذه العقائد ال- الم- عقائد المخنثين دي تليق بهؤلاء المخنثين من أبناء المجوس لكن علي رضي الله تعالى عنه أفضل أهل زمانه بعد موت الشيخين وعثمان يفعل به هذا لا يقوى على حفظ نفسه ولا حفظ, ولا حفظ آل بيته وبرضه نفس المغفلين يقول لك ان مش عارف مين أبو بكر ولا, ولا عمر برضه دخل وكسر أضلاع فاطمة الزهراء وأين كان علي كان فين سيدنا علي وأين كان المسلمون بلاش سيدنا علي على مذهب هؤلاء الجبناء يريدون أن يصوروه كمثلهم ما هو كل واحد بيشوف الناس من نظارته أو لأن هؤلاء جبناء ومجرمون وكذبة ونصابون فهم يتصورون عليا كذلك يقول لك ان هو ما السيدة فاطمة بتتضرب لقيتها تكسر أضلاعها وهو سيدنا علي قاعد يتفرج قاعد يتفرج طب خلاص خلي سيدنا علي مش قادر يعمل حاجة وحشاه من هذا فين المسلمين فين المسلمين طب دي السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ده في حد برضه واقف واخد منها موقف ولا حاجة الله. فين المسلمين أين أين أصحاب أبيها فين الناس دي مفيش حد عمل حاجة ليه مفيش حد دخل حاش عنها ليه محدش وقف معها ليش وبعد كده عاشوا خالص في إمرة أبي بكر عامين مستتبين ما في حد يتكلم ولا حد يعترض ولا حد يثور وفي إمرة عمر عشر سنين ولا أكتر ولا حد بيتكلم ولا الله إيه الناس دي فين فين وانتوا كنتوا فين يا شيعة بلاش يا عم اصحابك كانوا كلهم كفار بقى انتوا كنتوا فين بقى يا شيعة كنتوا مستخبيين في أي مصيبة لما ده يحدث لعلي مرة مع فاطمة بنت النبي تضرب وتكسر عظامها كما يزعم هؤلاء الفجرة وما فيش حد يرد ما حدش عارف يعمل لها حاجة ومرة أخرى مع أم كلثوم بنته يغصب فرجها ياخدها عمر بالعافية قال إيه ده ده كلام يليق بهؤلاء الفجرة الحكايات دي آه صح أنا كده أثق أن وضعها مجوسي مخنث راجل ما عندوش رجولة ولا فحولة ولا عنده مروءة لكن الراجل ما تعملش فيه كده خالص نحره دون ذلك أهل الغيرة والفحولة من كبراء العرب أمثال علي رضي الله عنه الذي لا تموتون له بنسب ولا بأي سبب لا ما يعملش الكلام الفارغ دوت ايه اللي فرج غصبناه ايه ومين يضرب مين دوت لكن هؤلاء يحكون على وفق عقولهم ووفق عاداتهم عادات عادات الايه مخنث المجوس عليهم من الله ما يستحقون فيجي المجرم الحر العاملي في وسائل الشيعة طب يا أخي يعني ده ده باب ممكن نفتح منه لو انتم فعلا صادقين في التقريب نفتح من دي باب تقريب نقول ما هو ما هو سيدنا علي جوز سيدنا عمر يبقى نحاول نحل لا ده يقول لك ده ما حصلش ولو حصل ده ده أصلا جواز مناكحة الناصب للضرورة هو سيدنا علي اضطر اضطر لهذا وجعفر صادق يقول لك ده هذا فرج غصبناه اتخذ منا كده اغتصاب عيب ده عيب خالص لما يقول هذا الكلام أحد من آل البيت امال فين العصمة بقى وفين الدنيا كلها واقفة معاهم والملائكة والسماوات والأرض والخلق والشجر والجن وال... عيب ما يطلع منهم هذا الكلام في الآخر يعني كما أورد في هذا الباب أيضا المجرم الحر العاملي تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنتيه لعثمان طب دي روحوا فيها فين دي طيب سيدنا علي وقال لك فرج غصبناه وما قدرش يعمل حاجة كان ضعيف طب النبي صلى الله عليه وسلم زوج بنتي أم رقية وأم كلثوم برضه لعثمان اللي هو كافر عندكم دوت برضه طب النبي برضه مغلوب على أمره طب من مين وأين الله طب يعني النبي ماشي المنافقين بقى خلاص مش عارف يعمل معاهم حاجة وبيتجوزوا مراته بالعافية حتى المنافقين كمان بيتجوزوا مراته بالعافية يعني طب أين الله طب لو النبي حاشاه وهو سيد الخلق وأشجع الناس وأقوى الناس وأكبر, وأكبر الناس قدرا ونفسا مش قادر يعمل حاجة للدرجات دي يعني طب أين الله حتى يدفع النبي هذا الخزي هو مضطر لحاجة زي كده ده لما أراد علي علي رضي الله تعالى عنه أن ينكح ابنة أبي جهل عرضوا عليه أولاد أبو جهل عرضوا على سيدنا علي ان هو يتجوز بنتهم يجوزوه بنتهم على السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وده ده مش هو اللي هيجوز حد من المنافقين ولا حاجة ده زوج ابنته يريد أن يجمع عليها امرأة مسلمة لكنها بنت رجل كان عدوا لله النبي وافق على هذا على هذه العلاقة أبدا قام وقال إن ابن إن آ إن فلانا وعدني فأوفاني بقول أنا جوزت قبل كده فلان ها ووفاني ما ما عملش معايا حاجة غلط وإن فلانا يريد أن ينكح على فاطمة ابنة أبي فلان بنت عدو الله أبي جهل ولا والله لا والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد ما يحصلش يا علي فإن كان يريد أن ينكحها فليطلق فاطمة فيش كلام النبي ما رضاش بالعلاقة البعيدة دي إن سيدنا علي نفسه مش حد تاني غريب يعني يتجوز على السيدة فاطمة مش لحاجة طبعا على فكرة هذا الموقف كله من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينكح على بناته ومفيش حد يتحط جنبيه خالص في دي اوعى أب يقول بنتي ومفيش حد يعمل معاها كده لا راحت عليه هذه للنبي فقط ليست إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه الوحيد اللي هو يتقال فيه الكلام دوت وشوف العلة قال لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله ما فيش حد بنته بنت عدو الله دلوقتي ولا حد بنته بنت رسول الله عشان نقول العبارة دي دلوقتي وكان هذا مكمن رفض النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر قال لا ده ما يحصلش ثم في حاجة كمان قال إن فاطمة بضعة مني فاطمة بضعة مني حتة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما أذاها ومعلوم أن جمع امرأة على أخرى يؤذي الأولى ده حقيقة ليس فيها أي خلاف لكن ينظر بقى إيذاء الأولى في الأعم الأغلب في الطبيعي يعني ينظر في المصالح والمفاسد إيذاء امرأة إيذاء متحملا ثم هي تعتاده بعد ذلك في مقابل مصلحة امرأة أخرى مسلمة يطيش هذا الإيذاء في مقابل هذه المصلحة فلا يعتبر به الشرع ولهذا الشرع لم يحرم التعدد بل حث عليه فهو رأى أن هذه المضرة وهذا الأذى الذي يقع على الأولى أذى يحتمل في مقابل المصلحة الراجحة للثانية فلهذا الشرع جاء بإباحة هذا بل بالحث عليه طب مع النبي ما فيش كلام منه ليه لأن هذا الأذى الذي سيقع للسيدة فاطمة رضي الله عنها النبي بيقول ما أذاها يؤذيني هينتقل الأذى ده لمين لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم وده الوحيد في الدنيا الذي من آذاه فقد آذى الله ما فيش حد تاني يعمل يحصل له الكلام دوت ولذلك إذا آذى علي فاطمة فقد آذى رسول الله وإذا آذى رسول الله فقد آذى الله طب أي مصلحة يمكن أن تقف أمام هذه المضار الثلاث ما بقاش بقى موضوع واحدة ست لا ده بقى موضوع إيذاء نبي وإيذاء رب فبالتالي ما لا يقف ما فيش مصلحة إطلاقا يمكنها أن تدافع هذا هذا الإشكال لكن في عموم الخلق زي ما قلنا آه في أذى بيقع طبعا ولا شك أن المرأة تؤجر عليه أجرا كبيرا لأنها تؤثر بنفسها وما وزوجها وأولادها ووقتها والله تعالى حكم عدل لا يضيع لا يضيع أجر من أحسن عملا لكن هذا هذه هذه المضرة وهذا الأذى كما قلنا يحتمل ويعتاد وممكن يقع للمرأة من غير زواج زوجها عليها ممكن زوجها يموت أصلا فلو هي مستكثرة هو يروح منها يوم ولا يومين ولا ثلاثة ممكن يروح خالص وهتعيش مش هتموت ولا حاجة وهتعيش وترزق وهتشتغل ولا ولا حاجة كلها بس كده كام شهر العدة تنتهي وتنساه خالص كمان وتتجوز كمان واحد تاني ولا في مشكلة في الأعم الأغلب يعني إلا في بعض الحالات خلاص فإذا ده أذى متحمل بدليل وقوع ما هو أشد منه وتحمله إنه لو مات خالص الراجل دوت العين الخناقة دوت لو مات أساسا كله هيعيش مفيش حد هيموت ولا حاجة تمام لو طلقها ولم يبقيها على ذمته لا هتموت ولا هيموت فإذا لما يأتي عليها بأخرى أو بثالثة أو برابعة ده أذى صح وضرر وكل حاجة لكن ليس في مقابل المصالح المتحققة من الزواج الثاني والثالث والرابع في حق الرجل والمرأة لكن في حق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصلش أو دي خصوصية له صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا ما فيش حد يتقال على بنته بنت عدو الله وأبو الأولى يبقى بنت رسول الله ما فيش كلام من ده, ده النبي بس فدي خصوصية صلى الله عليه وسلم ثم كما قلنا الأذى الواقع هنا أذى متعدي بينتقل بيرتفع من سقف المرأة إلى سقف النبي ثم إلى الله فمين يقدر يقف وش القصة دي كلها أحدش الشاهد ان سيدنا علي مش جوز مش اتجوز مش جوز بنت واحد منافق زي ما هم بيزعموا هذا لرسول الله يقول لك ما بجوز منافقين قصدهم على عثمان يعني رضي الله عنه الذي تستحي منه الملائكة لا ده كان بيفكر يجمع على فاطمة امرأة أخرى فالنبي وقف له قال له ما ينفعش أفيظن بالنبي الذي أبى أن يجمع على ابنته أخرى أبوها كان عدوا لله أن يزوج بنتيه لعدو من أعداء الله في دماغ مين الكلام ده يمشي إلا في أدمغة من لا أدمغة لهم من الحمقى والمغفلين والحقدة ممن أكل الحقد قلوبهم من المجوس مجوسي بس اللي الكلام ده ما في حد عربي ولا حتى عنده يعني شعرة إسلام يزعم هذا الزعم ما يولاش غير واحد كاره للنبي ومن بعه كل الفرقه دي كلها مش عاجب مش عاجباه اساسا بس هو مكسوف يقول النبي فبيقول للصحابه دلوقتي ولما يقدر هيقول النبي وسمعنا ما كيف كان يسخر خانقني دوت والمجموعه بتاعته الجماعه المجرمين هؤلاء في جلسه خاصه من السيده فاطمه الزهراء الله ده انتوا عايشين على حس السيده فاطمه وبتسرقوا الخلق وبتاكلوا اموالهم بالباطل وعاملين اللي فيها شهداء السيده فاطمه ومظلومية الزهراء ومظلومية الزهراء والأفلام دي ودي كلها كذب في كذب وانتوا عارفين ان هو كذب في جلساتهم الخاصة يسخرون من فاطمة رضي الله عنها وهذا مسجل ونشر وربما نأتيكم به يوما ما دول بقى علية القوم بل سفلتهم عند الله لكن علية القوم عند الروافض كبراء المذهب قاعدين بيتمسخروا على السيدة فاطمة ويسخروا منها طب دول مسلمين ولا على أي مذهب إلا على مذهب المجوس بس ففين بقى تقريب إيه وبتاع إيه لما يجي المجرم دوت يقول لك في كتابه وسائل الشيعة باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية فيروح قايل لك وبلهذا زوج علي عمر تقية هو في تقية في الأفعال لا ويجي هناك يقول لك جعفر هذا فرج غصبناه ويروي نفس المجرم تاني في كتابه وسائل الشيعة بيقول إيه إن هذا أيضا من التقية يعني يقول قال أبو جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج منافقين زوج منافقين أبا العاص بن الربيع وسكت عن الآخر يعني عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ولم يصرح باسم عثمان تقية وخوفا طب ده هو أصلا يعني هو إيه مكمن الشرف الحاصل لسيدنا علي رضي الله عنه إيه اللي مخلي سيدنا علي فوق كده قوي يعني عند كل المسلمين الشرف يأتي من جهتين شرف سيدنا علي بعد الإسلام الإسلام ده حاصل لغيره يعني لو قلنا الإسلام فالإسلام حاصل له ولمن دونه كل الناس عندها الإسلام أو على الأقل الصحابة كلهم متساوون معه في هذا امال هو صار في رتبة أعلى عن كثير من الصحابة بإيه بناحيتين الناحية الأولى قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم إن هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم فهو من آل بيته والثانية أنه زوج ابنته هو ابن عم النبي وزوج بنته كمان تمام طبعا مع سابقة إسلامه والحاجات الجميلة دي كلها لكن زي ما قلنا سابقة الإسلام يشاركوا فيها كثيرون لم يكونوا في رتبته خد بالك لكن هم ده الحاجات اللي هم حتى الشيعة نفسهم يعني بيتعلقوا بالحتتين دول قوي هم متعلقين بعلي رضي الله عنه وهم بي يعني يجعلوا هذا أعظم خصاله ان هو ابن عم النبي فلا دخل له من فوق تقى من فوق ثم هو زوج ابنته حلو قوي فأما أبناء العمومة اللي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم فدي ثابتة لغير علي رضي الله تعالى عنه ثابتة لابن عباس ولغير ابن عباس والعكس ده صلتها عند ابن عباس أوثق لأن صلتها عند علي يتوسطها, يتوسطها واسطة غير مؤمنة يعني معروف إجماع أهل العلم على أن أبا طالب مات كافرا مات كافرا والعباس كان مؤمن وابن عباس مؤمن وأبوه مؤمن وكذلك هنا علي مؤمن لكن أبوه كافر صحيح وكان من أشد الناس وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم ووقف معه ما لم يقف معه أحد من الناس قط لكن الله قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الأمر ليس إليك ولو كان الأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان أسلم أبو طالب لكن هو مش بإيده النبي لو كان يعني على أمنيته والأمر إليه لأدخله الجنة لأنه يعني كان يحب جدا أن يسلم حتى إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما أسلم أبوه أبو قحافة جاء به مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد كبر كان رجل كبير السن جدا يعني هرم وشعره صار كالثغامة كأنه كده قطن أبيض فجاء به يصطحبه ليسلم وأدخله على النبي صلى الله عليه وسلم فوضع أبو قحافة يده في يد رسول الله يبايعه على الإسلام فمكث أبو بكر يبكي ظل يبكي بكاء شديدا فقال له صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا أبا بكر هذا موقف تبكي فيه دي حاجة تفرحك حاجة تبسطك إن أباك الآن مع كبر سني هذا أنجاه الله من النار فقال والله ما على هذا أبكي ولكن كنت أتمنى أن يكون موضع يدي أبي موضع يد عمك أبي طالب والآن لو خيرت أنا كأبي بكر لو خيرت تحب مين يسلم الآن أبوك ولا أبو طالب أو أبو طالب يسلم أبويا لا مش مشكلة أبويا ليه بكره أبويا يعني لا لا قال لأن هذا أحب إليك وما هو أحب إليك أحب إليك وده واجب كل مسلم أن يكون ما يحبه الله ورسوله أحب إليه مما يحبه هو فأبو بكر مدرك أن إسلام أبي طالب كان سيدخله من السرور والفرح على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من إسلام أي أحد من آباء الصحابة فكان يتمنى هذا وجميعا نتمنى ذلك لأن هذا كما قلنا أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن قضي الأمر ولله في خلقه شؤون ولله في ذلك حكم إن أبو طالب يسلم إن أبو طالب يكفر يموت كافرا مع شدة وقوفه مع المسلم مع, المسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وحفاظه عليه ورده عنه والكلام العظيم ده الأفعال العظيمة دي كلها ومع ذلك يختم له بالكفر وفي حين يسلم كثير من الكفار ممن آذوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا لله هذا لله تعالى فيه حكمة نحن نسلم لأمر الله عز وجل في هذا فالشاهد إن, إن هذا السبب الأول في, في أسباب شرف سيدنا علي يشاركه فيه غيره بل ربما غيره يسبقه في ذلك وسبق الإسلام كما قلنا معاه غيره وكمان الحاجة الثانية تزويجه ابنة النبي فلئن كان النبي يزوج منافقين فما يضمننا أن عليا خرج من هذا يجي لي واحد يكره علي يقول لي في علي كما قال مبغض عثمان في عثمان وما يرد به ساعتها شيعة علي سيرد به شيعة عثمان أو السن إيه يعني اللي هيقول لي إن هو زوج عثمان وهو منافق أو يقول له بقى المعاكس يعني على سبيل الافتراض والإلزام وزوج عليا وهو منافق وبرضه ده كان منافق زيه زي إيه الفرق كيف أخرجت عليا من النفاق بما الذي تخرج به علي نخرج به عثمان هي هي بالضبط رد عليه وده إلزام فقط ليس لا نعتقد هذا طبعا إطلاقا يعني لا في علي ولا في عثمان لكن القوم كما قلنا لا دين عندهم وفي الآخر يقول لك تقريب بين الم... تقريب إيه وبتاع إيه ده تخريب مش تقريب فبالتالي اللي يدعو للتقريب مع وجود هذه الروايات التي تهدم التقريب وحتى تغلق أي باب يفتح له هؤلاء متلاعبون دول ناس بتلعب بتهرج وإلا اللي عايز تقريب يروح الأول يرجع يشوف بلاءه العظيم دوت وبلاويه ومصايبه اللي ملهاش حد في كتبه المتراكمة يبدأ يرد عليه وينسخه وياخد موقف واضح وبعد كده يجي نقول نشتغل على نظافة لكن إيه ده تقريب إيه زي واحد بالظبط كده عنده غرغرينة ذراعه ضرب كله بقى في بعضه عايز يتقطع وجاي بس كده فوق عمال ايه يحط لي مش عارف ايه وبتاع ايه وناسي البلاوي اللي جوه مهما يعمل فوق لو قعد هو يدوي في الجلد كده من فوق ويحط مش عارف ايه بتاع ويعمل عمليات مش عارف ايه وحركات وبتاع عايز يحسن المنظر الظاهر دوت بس وجوه في غرغرينه يفيده ذلك بالعكس ده جسمه كله هيضرب ان كان ان كان هو متوقع يقطع ذراعه فقط بما يصنع هذا سيموت كله وده اللي بيحصل بالفعل جوه مصايب متلتله ويقول لك نعمل تقريب بس بيني وبينك بينا وبين بعض دلوقتي يعني والبلاوي دي اوديها فين وقول لي موقفك منها الاول تعال اطلع كده قول انا بريء من كل هؤلاء وكل من يقول هذا فهو كافر او خارج عن المله او او, أو, أو ضال تبرأ من كتبك اللي بتقول هذا الكلام الفارغ ومن ومن ائمتك الذين ينصرون هذه الاقوال الفارغه الكفريه وتعال نقعد نتقارب بعد كده على دماغنا من فوق ما عندناش احنا نجيلها في بيتك كمان ونبوس دماغك لكن وانت قاعد في وسط المعجنه دي ووسط الطين دوت تقول نتقارب نتقارب ايه ده أول أثر سلبي من أثار حكاية التقي إن هي في الواقع بعدت مش قربت في الوقت اللي هم بيستغلوها للتقريب بس هي بتبعد زي ما قلنا كده ثانيا أنهم جعلوا وده كأنه تكملة لما سبق عقيدة التقية جعلوها مخرج من الاختلاف والتناقض في أخبارهم وأحاديثهم شوف ما فيش حد من عقلاء الشيعة لا سيما علماؤهم المطلعين السابقين إلا ويقر إقرارا واضحا بأن كتبهم فيها من الاختلاف ما لا يوصف ما لا يوصف وفيها من التناقض ما لا يمكن جمعه أبدا ده كلام علماؤهم علمائهم ولهذا الطوسي عمل كتاب تهذيب الأحكام عشان كده هو نفسه قال في المقدمة كده قال إحنا عندنا ما عندناش خبر ولا أثر ولا حكاية ولا رواية إلا وفي كتبنا ما ينقضها ويخالفها ويعني على نقيضها يعني وبعدين قال مما جعل كثيرا من الشيعة تدع التشيع اللي بيفهموا بيمشوا لكن اللي مصر يبقى ما بيفهمش خليه قاعد خليه ما فيش في خير لو كان في خير ما كانش قاعد فدام هو مبسوط كده خليه ربنا يعافينا وإياه تمام والطوسي قال هذا الكلام وغير غير ما واحد يعني ولذلك كثير منهم خرجوا من كثير من العقلاء يعني تركوا التشيع لما بدأوا يفوقوا يخلعوا ثالث أثر من الآثار السلبية لهذه العقيدة الضالة إنهم قالوا بعصمة الأئمة وأنهم لا ينسون ولا يسهون ولا يخطئون مع أن الناس حفظوا عنهم ما يخالف ذلك يعني كتب كتبهم نفسها زي ما احنا كده شفنا في الحاجات الماضية ان هم قالوا ان الأئمة ليس لا, لا يقع منهم السهو لا يسهون بعدين تلاقي هم أنفسهم الأئمة يقول لك من لا يسهو هذا هو الله ويقولوا من قال هذا فهو ملعون من, من زعم أنه لا يسهو نبي هم أئمة الشيعة نفسهم يرون اللي هم آل البيت يعني رضي الله عنهم يرون أن من يقول بعدم, بعدم جواز السهو على الأنبياء ضال الأنبياء وهم نفسهم الشيعة يقول لك لا هم لا الكلام عنهم متواتر في أنهم لا يقع منهم السهو ولا حتى سهو ولا السهو ولا السهو طب ده بقوا كده آلهة ما فيش مشكلة فتجد الكلام ونقيضه أمال فين العصمة دي العصمة دي ما فيش حاجة خالص يعني ما بيغلطش ولا بيسهى ولا يقع منه كلام خاطئ ولا غلط ولا سهو ولا قصد ولا عمد ولا كلام من ده خالص فتب يعني امال ايه دوت ايه الكلام الفارغ دوت اللي عكس الكلام دوت يقول لك لا ده ده تقيه هم لما قالوا دوت قالوا تقيه وده هو الحقيقي شوف الكلام اللي يخالف السنه فين ده قالوا ده, ده الحقيقي وما يوافق السنه ده التقيه ولذلك قال سليمان بن جرير ان ائمه الرافضه وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معهما من ائمتهم على كذب ابدا وهما القول بالبداء واجازه التقيه واحنا هذا كلام قلناه كتير قال ان مش ممكن تعرف ان هم بيكذبوا ان هو يكذب زي ما هو عايز الائمه تكذب زي ما هي عايزه اللي هم العلماء بتاعتهم يعني مش مثل البيت يكذبوا ويخرفوا ويفبركوا براحتهم تيجي تمسك تمسك تقول له اه ايه دي ما انت قلت كده امبارح والنهارده بتقول كلام تاني وامبارح واول يقول لك لا لا انا قلت هذا تقيه وهذا هو الحق طب انت بتقول ان ده هيحصل وما حصلش بلاش ده مش كلامك انت بقى انت المفروض عالم الغيب يعني وعارف مطلع على مفلوح المحفوظ وعارف يحصل بكره ايه وبعد بكره الكلام ده كله وقلت بكره فلان هيموت ما ماتش يقول لك والله دي مش من عندي دي من فوق من عند ربنا بدا لله في ذلك شيء ربنا رجع في كلامه وهذا كفر هذا كفر فاخترعوا لهم البداء ان هو ربنا بيظهر له حاجات بعد حاجات كان ربنا يعني خلاص قضى ان هو يموت فلان بعدين شاف ان لا احسن يخليه عايش موته بعد خمس سنين ان شاء الله فكده عمرك ما تمسكه خالص كل ما تيجي يقول لك انا قلت لك بكره هو النهارده ايه النهارده النهارده مش بكره ان انت قلت لي بكره تعالى هو النهارده النهارده ولا النهارده بكره النهارده النهارده يبقى بكره ان شاء الله وبكره بقى بقابلني بكره ده تيجي امتى دي النصابين يعني زي ما كان المهدي مستخبي ما حدش عارف عنه حاجه ولا حد هيشوفه خالص ان شاء الله ولا الا ما يشوفوا قفاهم هيشوفوه ان شاء الله يعني فبرضه كل حاجه شغل حواه تحس ان الناس دي شغالين في سيرك كلام كله داخل في بعضه مفيش حاجه ماسكه في بعضيها خالص ما تمسك لهم راس ولا رجلين زي القراميط كده يعني فالراجل ده الجريري دوت ينسب له هذه الفرقه لانهم خرجوا من هو خرج وانتقل بقى زيدي واخد بالك قال ان انا مع لا لا مش ممكن الناس ديت اي لا يمكن الوقوف على كذبهم ابدا عندهم تقيه وبداء تقول لك قول لك التقيه دي بداء خلاص بقى اروح فين انا فيك كذلك أيضا من أثرها السيئة أنها جعلت أنها أصبحت وسيلة للكذب على الأئمة فيردون مثلا كلام الإمام الباقر أو الإمام الصادق جعفر رضي الله عنهم الذي سمعه منه جماعة من, من الناس بحجة أنه قاله تقية لأنه كان في المجلس أحد السنة فكان خايف منه فيطلعوا الأئمة كلهم جبنة لما يجي تيجي رواية عن جعفر الصادق أو عن الباقر أو عن سيدنا علي أو عن أي حد من أهل البيت رضي الله عنهم جميعا توافق مذهب السنة يقول لك لا لا لا لا دي قالها تقية سيبها سيبك من دي وإذا روى الكذابون عنه ما لا يدخل العقول إذا روى جابر الجعفي أو غيره من من الزنادقة والغلاة كلاما لا يستساغ مستبشع كما يقولون هم يقول لك هذا هو الحق فجرأوا الكذبة بقى الكذاب بيكذب هو مش شايل هم أهم حاجة أنك أنت اوعى توافق السنة أنت اكذب براحتك بس خد بالك وأنت بتكذب تكون مخالف للسنة لأنك لو وافقتهم لو حتى علي نفسه قال هذا الكلام وافق السنة هيقول لك لا ده غلط ما كانش واخد باله وأن ده تقية و... لكن لو أنت كذبت وقلت أي حاجة ما دام تخالف السنة يقول لك لا كلامك صح وأنت الحقيق بالروايات عن جعفر فإذا روى الكذابون عن جعفر قبلوا كلامهم لأنه مخالف للسنة ومخالف للحق وإذا روى الصادقون عن جعفر ردوا كلامهم لأن هذا إلا كذا قالوا تقية كان في مع واحد سني فمتى يوثق بذلك ومن أظهر الأمثلة على هذا ما رواه الإمام زيد بن علي الإمام زيد بن علي وهو من آل البيت يروي عن أبائه عن علي رضي الله تعالى عنه كما يروي ذلك كتب الشيعة أنه قال جلست أتوضأ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ابتدأت الوضوء فقال لي تمضمض واستنشق واستن تسوك يعني ثم غسلت ثلاثا فقال لي قد يجزيك من ذلك المرتان يكفيك اثنين من ثلاثة فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين فقال قد يجزيك من ذلك المرة يكفيك مرة وغسلت قدمي سيدنا علي بيقول وغسلت قدمي فقال لي يا علي خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار ففي هذا الحديث أن عليا رضي الله عنه هذا يرويه مين مش السنة ده زيد بن علي عن آبائه عن علي بيرويه أن علي كان بيغسل قدميه والنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا, لا خلل بين الأصابع فأقره على الغسل وأمره بالتخليل ومذهب الروافض مسح القدمين مش مش مش الخفين مسح القدمين نفسيهم مش غسلهم ولا المسح على الجوارب ولا الحاجات دي طيب نعمل ايه في الحديث ده الحديث ده حديث شيعي يرويها اهو يرويه آل البيت بعضهم عن بعض المفروض يبقى حجه عليكم يا متبعي مذهب آل البيت كما تزعمون يجي عمك الحج الطوسي فايه يقول لك هذا خبر موافق للعامة الخبر ده موافق للعامة اللي هم السنة يعني وقد ورد مورد التقية وده تقية لأن المعلوم الذي لا يتخالج منه الشك من مذاهب أئمتنا عليهم السلام القول بالمسح على الرجلين ثم قال إن رواة هذا الخبر كلهم عامة ورجال الزيدية وما يختصون بروايته لا يعمل به طبعا زيد بن علي ده شيخ إمام الزيدية زيد بن علي وهو راوي الحديث ده عن أبائه عن علي وهو من أهل البيت لا ما مش هنعمل بيه ليه لأنه مخالف لأنه موافق لأهل السنة موافق مش ممكن نعمل بيه اللي معروف عندنا مذاهبنا المجوسية يعني ان احنا نمسح على اقدامنا نمسح ما نغسلش طب حديث باسناد اهل بيت كلهم معصومين كلهم عندك معصومين دولي ده من من الائمه المعصومين اهو لا مش هناخد بيقولوا ده موافق للسنه احنا بناخد اللي مخالف للسنه بس فاي شر ابعد من ذلك هذا الحديث له بقيه تمها في لقاء قادم ان شاء الله عز وجل حتى ذلك الحين اقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام ورحمة الله وبركاته
ما هم بأمة أحمد